يا رب قصدت باب رحمتك وغير بابك انا اقصد مين قال الباب مفتوح لكل التائبين اللي انت عامل كبير واللي كبير عالمي يا ما ناس قالوا احنا دلوقتي في التراب نايمين لا نفعهم مالهم ولا نفعتهم الفدادين القبر يقول للشقي تعالى هنا يا لعين يا ما افتريت عن الناس وكان قلبك حجر ميدين لضم عظمك يا غاضي كما الحديد ميدين دلوقتي ادي اللي نادى يا مفرق ما بين قلبي منابك الا عذابك وتجمع القلب حاسب وراك محاسب وكله سلب ويديك امانه يا قلبي امانه يا قلبي لو حبيت حبي ناس حلوين لو حبيت حبي ناس حلوين لو حبيت حبي ناس حلوين سألت الشيخ وعالي سألت الشيخ وعالي بص لي وقال اللي معاه ربنا يحمي الجمايل مين عيني على اللي انجرح قلبه وجرح وما استواش ودوه العيادة لا نفع له رباط ولا شاش عاش واحفظ لساننا من الغلطة لا نقولها يا يا لاجل النبي لاجل الحبيب لاجل الحبيب حبيبك النبي تذكرها ما تفتحهاش يا ربي لاجل النبي تسترها ما تفضحهاش واحفظ لساننا من الغلطة ولا نقولهاش عجبي على حبي على تقوى الإله عاش عجبي على حبي على تقوى الإله عاش ولطف ضميره ونفسه للمخلوق ما زلياش يا بنات من سبى في الدنيا لكن المولى ما فضحاش يا سيدنا الحسين يا سيدنا الحسين يا ابو علي يا ابو علي يا زين العباد يا زين العباد نورك من آل نورك من آل يا أبا العينين يا أبا العينين يا أبا العينين يا أبا اللسانين يا أبا اللسانين يا أبا اللسانين يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا أم الحنان يا عليا المآب يا أم الحنان يا عليا المآب يا بنت الكرام يا بنت الكرام يا امام يا شفا يا امام يا ليل يا امام يا وقيع يا راضي يا بكار يا سيدي عقبه يا ابن نافع يا ابن نافع ربعه يا عدوي ربعه يا عدوي يا محبة إلهي يا شوية حني يا أمانة يا طبيب ما توصف ليش دواتك أمانة يا طبيب ما توصف يوصف ليش توسعت طعم التوامر يا صديقي طعم التوامر يا طبيب بيزيد الألم أمان أمان يا طبيب يا طبيب أمان طعم التوامر يا طبيب بيزيد الألم آه. آه ويقول لي الآه في القلب وجعان شاف عليا الطبيب وشافني وطلع عجل سألوه أهل الهوى ليه سايب العليل وبتجري رد الطبيب وقال ودمعه على الخدود يجري عمر اللي قلبه انكوى ما يشوف انا تاني على بيه على منافق بيغير كل يوم طول وعجبي على طماع عاوز يحط الدنيا في جيوب عجبي على منافق بيغير كل يوم طول وعجبي على طماع عاوز يحط الدنيا في جيوب وعجبي على غافل بيزود في اخطاء وعيوب وعجبي على غافل بيزود في اخطاء وعيوب وداير يعيب على الخلق وهو مش دارك عيوب الشيطان أزالك ونسيت عذاب النار التوبة بابها انفتح للعاصي والمحتار خايف عليك تنتهي قبل المساف وتروح يلقى التراب يكرهك ويبقى أبرك نار شايل هموم دنيتك من راح يشيل همك شايل هموم دنيتك من راح يشيل همك حرام عليك ينحرق ويا الهموم دم اضحك للدنيا تضحك لك وبيها تتهن بكرة تنام للأبد والقبر حيضم كل لحظة سألك يا رب تحفظني ماسك في خيط الأمل والود أيقظني خطفت باب رحمتك خطفت باب رحمتك ما تردني خايف شفت العجيب والعجب والظهر أواصي يا ربي أنت الغني والحي والقار يا ربي أنت الغني والحي والقار استرني في آخرتي يا عالم الأسرار كل شيء ترزقه يا حي يا حنان كل شيء ترزقه يا حي يا حنان وترعاه وتستره يا هادي يا رحمن يا ربي انت الغني حي معفور من العذاب خلاسنا وللتراب هنعود ببال التوبة مننا يا حي يا معبود رفعت ايدي الرجاء يا غافر الذنوب ايدينا يا رحمن وعلى كل عاصي طول رفعت ايدي الرجاء يا غفر الذنوب ايدينا يا الله على كل عاصي ذنوب يا ربي انت انت الغني آه اعطف على والدك واوعى في يوم تعصب اعطف على والديك اعطف على والديك اوعى في يوم تعصاهم زي ما رعوك في الصغر بالكبر واجب فراغ فراغ اعطف على والديك واوعى في يوم تعصب زي ما راحوك في الصغر في الكبر واجب فراق يا ما شالوك وانت صغير وشفت الهنا وياك ولما تكبر يا ظالم ليه تقسى عليهم وتنساك احفظ جمالهم يا ابني وحافظ عليهم ورعاك وربنا العزيز بيقبل في كل لحظة دعاوي انا كل ما انضم بقول يا بركة رضاك عليل وكله ألم والأنين جار خايف يقول الآه يسمعها عزم جار ولما نفاق والألم مشي وساب صوتي لما فك والألم مشي وساب صوتي راح عند الطبيب وقال له قايد نار قال له دواك المختار وبيطيب كل من صار جاب الكسر السنة وعديها على الإيمان انت الرؤوف الرحيم وانت احد حنان يا ثابت ستر يا ثابت ستر وعدي على الإيمان على الإيمان يا ثابت ستر استرنا وعدي على الإيمان انت الرؤوف انت الرؤوف انت الرؤوف وانت الحنان وانت المنان وانت الرحمن انت المعز وانت المذل انت المعز انت المذل انت الجبار انت الحنان يا سابل الستر استرنا وعديها على الايمان انت الرؤوف الرحيم وانت احد حنان من بحر علمك اتتنا بهدى وقران وارسلت رسول السلام محمد العدنان هو الشفيع لينا واحنا على الميزان غرقان في بحر الخجل موجوع بعصيان رمضان في عفوك انا يا ربي سبحان لطفك بعبد انحرف في النفس عصيان لو كانت الأرض تريح حبة بالحال لتمنعوا الأرض لتمنعوا الأرض تتمنوا الأرض الناس والآن عاشق ومجدي تلومني ليه يا خال أنا كنت ألوم المفات صبحت نوم حاج أوصيك يا أوصيك يا محسن ما تقعد في ريحك اقعد في ريح مختلي زي ان قلت اه من الم يقول كانت على بال يا ربي قصدت بابك وبابك في السماعات لا قلت اخويا ولا عمي ولا خال قصدت بابك وبابك للعباد للعباد مفتوح وسعدت كل القلوب يا رب عباد العالم ما يهمش المزوق يا ابني ما دمت سليم من الدم يا عيني آه كلها من الدم يا بناتي الله وخليها من الداخل ما يهمنيش المزوق ما دمت سليم من الداخل من يوم فراق الحبايب ولا فيش حد عليا داخل انا اللي بضحك من السجن وببكي من الداخل ما دام اللي حباني هي مفيش عزول يتداخل الصبر عمره فرج لي صبر محلاه والصبر احسن دواء للي بسلام الهوى لأهل بيت النبي حبيب بقول اه يا أهل بيت النبي علي بقول اه قالوا إذا كنت عاوز الدوا تعالى يا مريد قلبك بالنور يزيد ما دام تقول الله كلايم أهل الهوى مسيرك يجيلك يوم يا نايم اهل الهوى من ديرك يجيلك يوم تبقى مبتلي زي يوم وتسمع بودانك اليوم تبقى مبتلي زي يوم وتسمع بودانك اليوم يا مناس مجروح واللي مدرياها الهدوء لما بيجي الليل لما بيجي الليل تنزل في محاط قول اللي انت عايزه زي ما تقول قول قول اللي انت عايزه زي ما تقول قول عمر كلامك ما يخليك حبيب ما يبقى عزوز قول اللي انت عايزه وزي ما تقول قول سعيكم زينة الجود قول اللي انت عايزه زينة الجود عمر كلامك ما يخليك حبيبنا يبقى عدو قول اللي انت عايزه زي ما تقول قول الود اللي انت بعته ابدا ما يتنسيش والجرح اللي في قلبك ابدا ما يتنحيش الود اللي انت بعته ابدا ما يتنسيش والجرح اللي في قلبك ابدا ما يتنحيش مش هنصدق كلامك يا عزول مهما تقول ومش هنصدق كلامك يا عزول مهما تقول وقول اللي انت عايزه زي ما تقول قول مش هنصدق كلامك مهما يا قاسي تتكلم لو ذاك خصامك لا هنندم ولا نتقل مش هنصدق كلامك مهما يا قاسي تتكلم لو ذاك خصامك لا هنندم ولا نتقل ومش هنبكي ابدا مهما الليل يطول ومش هنبكي ابدا مهما الليل يطول وقول اللي انت عايزه زي ما تقول قول وبرضى الله يسامحك بكل اللي انت قلته عالود اللي بينا والعهد اللي انت خنت وبرضى الله يسامحك بكل اللي انت قلته عالود اللي بينا والعهد اللي انت خنت الكلمة الحلوة بتفضل لكن المرة بتدوم الكلمة الحلوة بتفضل لكن المرة بتدوم وقول اللي انت عايزه وزي ما تقول قول انا حسيبك لضميرك يمكن هو يقول لك. انا حسيبك لضميرك يمكن هو يقول لك. واسأل برضو قلبك يمكن في يوم يدلك ومهما قلبك يهدى قلبي مسامح على طول ومهما قلبك يهدى قلبي على طول واترك قريب يجهلك ندم بقالك عدو وامشي بطريقك عدل تلقى الطريق معدود وقبل ما تقيس عرضك قيس يا ابني قبل الطول وحاذر من الخصم مرة وحاذر من الخصم مرة أما الحبيب على طول لأنه دارس حياتك بالعرض زي الطول الكلام زي الدواء لو فكرت منه يضر والصاحب اللي ينفع مش زي اللي يضر في ناس تحب الخير لناس وناس تحب الشر وناس تدوق الحلو وتدوق لناس المر وناس تحب تنفع وناس تحب تضر وناس احوالها تبكي وناس احوالها تضر مشيت مع الاشرار مع طول الزمن مع طول الزمن في ظل ومشيت مع الاخيار ينفع ولا يضر الحنان يا ام الحنان عالية النار يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما من خيرك يا امي بالحنان راعين تسع شهور في الحشة وسط الألم حملتيك وتحملت كل الألم لما وضعتيك لو بكيت من الألم بكل حنان في صدرك تضميني دلوقتي هرد جميلك جميلك يا غالية بقلبي غالية واديكي بروحي وعيني
صابر الكريمة المشيرة سكينة السيدة زينب
سبحانك يا حي يا معبود يا واحد المية بتسقي الشجر لكن الثمر مش واحد والنخل يشبه لبعضه لكن التمر مش واحد والبحر والنهر مية لكن الطعم مش واحد حتى الناس خلقتها لكن الشبه مش واحد والاخوات بيبقوا من اشقة لكن الطبع مش واحد ودي حكمتك في الكون في الكون يا الله اذكر الله يا مؤمن ووحد الواحد
سيدي علي
اللي بنيت البنا على البنا وب- يا ابن الربا يا ابن المدد يا أعز من ابن مدام أساسك متين تعلي البنا وتبني انا لا البس الخيش ولا البس حرير واحب ابني ولو كان في الاسم غالب واحب ابني ولو كان في الاسم غالبني وكل ما اسى عليه حنان القلب يغلبني واللي عملته في ابويا بكره يخلص وابني معايا قلم يا طبيب جوه القلب متداوي عاوزك تشوط لي دواء يصفي لقيت نار الجسم مني بولي والجرح في زاري معايا معايا يا طبيب يا طبيب يا طبيب قالت هو القلب مثالي عاوزك بشكري دواء يطفي لهيب نار لهيب نار عاوزك بشكري دواء